السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زلنا نتكلم عن علو الهمة مرحبا بكم أيها السابقون أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى النهاردة الحلقة رقم 20 وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين ويحفظكم من الذي هتبدا الليالي الوتر اللي بنلتمس فيها ليله القدر فاوعى تنسوا يا جماعه ربنا يحفظكم يعني نشد العزيمه من النهارده النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى العشر الاواخر يعني شد المئزر و... واجتهد في طاعه الله عز وجل اكثر واكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في ال- القمه في طاعه الله وفي عباده الله لكنه كان يشتد اكثر واكثر في العشر الاواخر التماسا لليله القدر التي هي خير من الف شهر بابي هو امي صلى الله عليه واله وسلم لازلنا نتكلم عن علو همة النساء وعلو همة النساء الحقيقة ليس له نظير اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت امبارح عن آه، قصة آه، امرأة فرعون امرأة فرعون لما شافت موسى عليه السلام وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون آه، امرأة فرعون آمنت وفرعون آه، يعني عرف ان هي آمنت وبدأ يعذبها وبدأ يخلي الجنوب بتوعها بتوعه يطلعوها بره ويعذبوها في حر الشمس يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه فكانت الملائكة تظلها بأجنحتها في آه، نحر الظهيرة يعني هي الشمس آه، نقحة في دماغها جامد جدا وهي بتعذب وكانت الملائكة تظلها بأجنحتها وقدر الله عز وجل ان فرعون خلاص قرر ان هو ينتقم منها ويموتها فكانت الهمه العاليه تمنت لا اقول تمنت الجنه فحسب قال جل وعلا وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فاختارت العنديه اختارت الجار قبل الدار قالت ايه رب ابن لي عندك انت بيتا في الجنه يعني آه، ولله المثل الاعلى كانوا بيقولوا دايما ان ال- الجوار الطيب ما هوش ببلاش الامام احمد بن حنبل آه، رحمه الله رحمه واسعه كان يسكن في بيت آه، كان كل واحد ليه بيت صغنطط كده على قد لكن كان منعزل يعني ما كانش ادوار وحاجه زي كده المهم فكان الراجل الذي يمتلك بيت الامام احمد كان هو نفس الرجل الذي يمتلك بيوت كثيره جدا حول بيت الامام فجه ياجر البيت الامام احمد اجره له حوالي 10 دنانير جه اجره بقى للراجل اللي سكن جنبه فراح ماجره له ب 40 دينار فالراجل تعجب قال له يعني هو ال- البيت غلي قال له لا ما غليش هو نفس السعر 10 دنانير قال له امال انت هتاجروني ب 40 ليه قال 10 دنانير ايجار البيت و30 دينار لجوار الامام احمد هي الجا- يعني هي الجيره دي ببلاش الجيره دي مش ببلاش وفي ارض وفي ارض الواقع في الوقت الحالي في وقتنا المعاصر ده آه، احد مشايخنا ربنا يحفظهم كان اخذ قطعه ارض في مكان وقطعه الارض ديت كان المتر فيها آه، اظن على ما اذكر كان بحوالي 300 جنيه ولما خد قطعة الأرض ديت والناس عرفت إن الشيخ خد قطعة الأرض في المكان دوت فحبوا يسكنوا حوالين الشيخ عشان يبقوا في جوار هذا الشيخ الفاضل فزاد سعر الأرض تاني يوم لألف جنيه فلما راحوا للراجل اللي بيبيع الأراضي دي كلها قالوا له طب ما أنت لسه بايع للشيخ ب 300 أيوه قال لهم أيوه 300 جنيه ثمن الأرض و700 جنيه لجوار الشيخ فالحياة دي مش ببلاش ولله المثل الأعلى فما ظنك بجوار مالك الملك وملك الملوك جل جلاله فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة العجيب في الموضوع أن فرعون في آخر ما زهق منها أمر الحرس أنه يمسكوا حجر كبير جدا ويضربوه في رأسها عشان تموت قالوا فوجدوها وهي يلقى عليها الحجر وهي تبتسم وهي تبتسم فظنوا أنها قد جنت أن هي اتجننت قال أبو هريرة ولكن الله عز وجل رفع لها بيتها في الجنة فلما رأته تبسمت فظن الناس أنها إيه أنها قد جنت يا الله مثل عظيم جدا جدا ولذلك يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أسم امرأة فرعون ولا ينساها أبدا في الحديث الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يا سبحان الله يبقى شاهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال وشهد لمريم بنت عمران بالكمال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فشوف تخيل بقى لما امرأة يصل تصل علو همتها لدرجة أنها من بيت فرعون وتترك هذا الثراء وهذا النعيم وهي زوج من؟ زوج فرعون اللي هو كان من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت وكان يعني يمتلك ثروة لا تقدر بمال شيء عجيبة جدا يعني ثروة لا, لا تخطر على قلب بشر ورغم ذلك تركت الثراء والقصر والنعيم والخدم والحشم والطعام الجميل وكل ده من أجل أن تفوز بجوار الله سبحانه وتعالى رب ابن لي عندك بيتا في الجنة شوف الهمة قد إيه إن امرأة تترك كل هذا النعيم ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه بفضل الله فعلا ربنا عوضها خيرا منها وسبحان الله ويخلد الله ذكر آسية امرأة فرعون في كتابي في أعظم كتاب من كتبي ألا وهو القرآن إلى يوم القيامة آيات بنتلوها وبنقرأها إلى يوم القيامة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين كما قالت امرأة فرعون رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا بها في الفردوس الأعلى ده مثل عظيم جدا جدا فين بقى أختنا المسلمة النهاردة اللي بتثبت على دينها فين النهاردة الأخت اللي النهاردة تكون لابسة الخمار تاني يوم تقول أصلي في البيت ضايقوني فاضطررت إن أنا أخلعه أصلي خطيبي قال لي بلاش عشان يعني عايزين بقى نعيش حياة كده يعني جميلة وننبسط ونتمتع ومش عارف إيه فراحت قلعة الخمار فين اللي لبست النقاب وزوجها غصب عليها راحت خلع النقاب فين وفين وفين فين الثبات بتاع الأخوات ربنا يبارك فيهم فين الأخت اللي بتثبت على دين الله وتقول والله مهما حدث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى إن شاء الله لازم أثبت على ديني وربي ولادي على الثبات دوت وربيهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عايزين نساء بالمنظر ده فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال فإذا يعني محتاجين أمثلة نادرة وجميلة من أمثلة هذه النساء الصالحات تعالوا نشوف المثل الثالث الجميل مثل أمنا عائشة وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد نوع من الطعام الجميل كفضل الثريد على سائر الطعام أمنا عائشة آه يعني آه كتير من طبعا من المستشرقين وقعدوا والعلمانيين قعدوا يتكلموا معقولة يعني أمنا عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها تسع سنوات مين قال الكلام ده طب الحديث في البخاري يا جماعة قال ولو كان في البخاري ازاي واحدة تتزوج وعندها تسع سنوات اقول لك حاجة بسيطة خالص مش هنروح بعيد أمنا عائشة كانت يعني عايشة من كام سنة من حوالي 1400 وشوية طيب ده احنا هنتكلم بس في 100 سنة فاتت آه ستي وستك وجدي وجدك وعمتي وعمتك والناس الكبار دولت يعني ربنا يرحمهم جميعا رحمة واسعة آه كانوا بيتجوزوا عندهم كام سنة أنا نفس واحد سائل واحدة قريبتي كانت ست كبيرة جدا بقول لها حضرتك اتجوزت عندي كام سنة هي عمتي بس مش أخت أبوها مباشرة هي بنت عم والدي اتجوزت يا حاجة عندي كام سنة قالت لي يا ابني والله ده أنا يعني كنت خلاص هبور ويعني اتجوزت متأخرة شوية اتجوزت عندي 11 سنة فتخيل الكلام ده من كام سنة من أقل من 100 سنة اتجوزت عندها كام سنة 11 سنة 11 سنه قالت اه طب وكنت يعني قايمه بالبيت قالت يا ده انا من 8 سنين وانا بقوم بالبيت كله تخيل فارجع بقى ورا بقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات ديت ولا 9 سنوات كانت امرأة امرأة بتقوم بالبيت وتقوم بأعباء البيت وتخدم وتكنس وتطبخ وتعمل كل حاجة غير ان البنت اصلا في اراضي ارض الجزيرة والاراضي الاماكن الحارة تبلغ قبل البنت اللي تعيش في الاماكن الجليدية ممكن تبلغ عندها 8 سنوات كمان يعني شوف قد ايه فهي امراه تحمل هم الاسره وتراعي الزوج والبيت وكل حاجه فلا حرج في ذلك انا النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي عندها بنت وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنوات رضي الله عنها وارضاها مات النبي صلى الله عليه وسلم عاش معاها كم سنه النبي عليه السلام حد فاكر تسع سنوات مات وعندها 18 سنه وكانت في التسع سنوات ديت كانت تحمل علما لا يخطر على قلب بشر ليه لما ام سلمه كلمت النبي عليه السلام في امر عائشه قال يا أم سلمة لا تغضبيني في عائشة أو لا تكلميني في أمر عائشة فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن إلا عائشة ولذلك كان حتى بعضهم يسموها إيه يسميها بيت الوحي يسمي بيت أمنا عائشة بيت الوحي أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ما نزل الوحي في بيت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها طبعا تعلمت أشياء من النبي عليه السلام أنها كانت أكثر اطلاعا على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام بره البيت الصحابة شايفينه إنما جوه البيت ما حدش شافه إلا إلا زوجته صلى الله عليه وسلم فكانت تنقل أحوال النبي وأفعال النبي وكلمات النبي وعبادة النبي كانت تنقلها للأمة وتعلم الأمة رضي الله عنها وارضاها مات النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 18 سنة فضلت عايشة بعد موت النبي عليه السلام 47 سنة تبلغ الناس وتبلغ الأمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعني كانت مثالا عظيما للمرأة العالمة والداعية اللبيبة رضي الله عنها وارضاها حتى قال الزهري والله لو جمع علم النساء جميعا لفضل عليهم علم عائشة أو لو فضل عليهن أو لكان علم عائشة أوسع من علم النساء جميعا رضي الله عنها وارضاها وكان مسروق يقول والله لقد رأيت مشايخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض تخيل بقى علماء الصحابة كان لما تقف قدامهم مسألة كان يسألون عنها عائشة رضي الله عنها وارضاها وده بيدينا برضو حافز كده احنا نتكلم مع أختنا المسلمة على علو الهمة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أخبارك إيه؟ أخبارك إيه مع طلب العلم؟ والله يعني بدأت أحفظ قرآن والحمد لله ختمت جزء عامة وكنت داخل على جزء طوارئ بس حصل بقى ظروف وانشغلت وانت عارف الدنيا ومشاغلها نقول عايزين عزيمة وعايزين همة وعايزين قوة في طلب العلم خذوا ما آتيناكم بقوة الشيء الوحيد اللي ربنا أمر بيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد اللي هو العلم فقط وقل رب زدني علما ما قالش قول وقل رب زدني مالا زدني صحة أو قوة أو جمالا أبدا الشيء الوحيد الذي أمر الله عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد هو العلم وقل رب زدني علما فين العلم؟ العلم هتتعلمي ازاي ان انت تصلي ازاي تصومي تتعلمي عشان تدعو الى الله وتعبدي الناس من حولك لله سبحانه وتعالى وبعدين في فروض اعيان على كل امراه لازم تتعلمها فقه الطهاره فقه الحيض والنفاس فقه الصلاه فقه الحج لو هتحجي فقه الصيام داخل علينا صيام رمضان فقه الزكاه لو عندك مال وهتزكي يعني كل هذه الاشياء ده فرض عين عليك لازم بصرف النظر هتكوني عالمه ولا مش عالمه ده فرض عين عليك لان انت بتمارسي العبادات ديت بدل ما تمارسي العبادات غلط وكتير من النساء لحد يومنا هذا لا يتعلمن فقه الحيض والنفاس وهذه الاشياء ودي امور يعني لا تصح العباده بدونها يعني ممكن هي تصوم في وقت يعني يحرم عليها الصيام فيه وممكن تفطر في وقت يحرم عليها الافطار فيه فلا بد ان تتعلم هذه الاشياء عايزين نشوف أمثلة عظيمة جدا من المرأة العالمة ودي هنتكلم عنها إن شاء الله حينما نتكلم عن علو الهمة في طلب العلم بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف مثال ثاني أو مثال رابع بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أمنا زينب بنت جحش والحقيقة الأمثلة كثيرة وعظيمة وجميلة ومتنوعة كل مثال يخص مسألة معينة يعني زينب بنت جحش وانتم عارفين طبعا قصة زواجها من زيد ابن حارثة زيد ابن حارثة اللي النبي عليه الصلاة تبناه في الأول فلما نزل تحريم التبني ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله فنزل التحريم فكان الأول كان اسمه زيد بن محمد ثم بعد ذلك عاد إلى اسمه إلى اسمه الحقيقي اللي هو زيد ابن حارثة زيد بن حارثة كان عبدا من العبيد أهداه حكيم بن حزام لما اشتراه من سوق عقاظ وأهداه لعمته خديجة فخديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ادته هدية للنبي عليه الصلاة والسلام لما لقيته بيحبه فالنبي عليه الصلاة والسلام أعتقه وخلاه يعني بقى مولى من الموالي هو كان مولى النبي عليه السلام حب يجوزه من مين من بنت عمته بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي زينب بنت جحش كانت حسيبة جميلة وضيئة نسيبة آه غنية يعني يتمناها علية القوم في قريش فقال لها عايز اجوزك زيد بن حارثة فرفضت في بداية الأمر فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم واقفين يعني خلاص وقفين عند الحق المسألة يعني إيه يعني طالما ربنا أمر خلاص فاهم إزاي وده بيفكرني بمثل جميل هقول لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الإمام مالك طبعا عارفين الإمام مالك الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة كان بيعطي دروس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يعمل مجالس للفتية أي حد عايز عايز سؤال يخش على الإمام مالك يسأله وكان تلميذه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة الإمام مالك قاعد على الكرسي بتاعه ويجي له السائل يسأله والإمام الشافعي قاعد في مؤخرة المسجد بعد ما السائل يسأل الإمام مالك وياخد منه الإجابة يوم الإمام الشافعي مصطاد تعالى ما السؤال وما الإجابة عشان يتعلم حاجة جديدة فالمهم جه واحد من الناس دخل على الإمام مالك قال يا إمام آه لقد أقسمت على زوجتي وقلت لها أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر فالإمام مالك قال له طبعا زوجتك مش هتكون أحلى من القمر فوقعت طلقه وما تعودش تاني للموضوع دوت وبلاش كده قال له حاضر مشي قابل مين بقى قابل الإمام الشافعي فقال الإمام الشافعي ما السؤال وما الإجابة قال له سألت الإمام مالك آه، فقلت له آه، أنا قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكن أحلى من القمر فقال لي آه، زوجتك طبعا مش أحلى من القمر فكده اتطلقت فالإمام الشافعي قال له لا زوجتك ما اتطلقتش قال له ليه قال له إن زوجتك أحلى من القمر فالراجل اتغاظ قال له أنت شفتها قال له لا ما شفتهاش لكن أما سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إيه رأيك؟ فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر قال له نرجع للإمام مالك قال له نرجع للإمام مالك فدخل الإمام الشافعي مع هذا الرجل للإمام مالك فالراجل قال له يا إمام أنا سألتك بكذا وقلت لي كذا والشافعي بيقول لي كذا طبعا لو واحد غير الإمام مالك قالوا له يعني كده يعني برضه قدام قدام الاجانب ولا بتاع ازاي وتكسفني وبعدين ده أنت تلميذ يعني ما ينفعش العين تعلى على الراي والكلام ده كله فكان لكن عندهم عندهم زي ما- زي ما قلت لك كده وقافين عند الحق فقال الامام مالك كلمته الشهيره الحق احق ان يتبع اخطا مالك واصاب الشافعي يا الله فامنا زينب بنت جحش اول ما نزلت الايه قالت يا رسول الله اترضاه لي زوجا قال اجل قالت إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها زيد بن حارثة حصلت ما بينهم خلافات زي ما بيحصل في أي بيت وبعد سنة طلقت فلما طلقت وهي التي أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المكافأة مضمخة بطيبها وعطرها من عند مالك الملك وملك الملوك فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زاء- جاء الأمر بزواجها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من مالك الملك وملك الملوك ولذلك جاء في البخاري أنها كانت تتفاخر على أزواج النبي عليه السلام تقول إيه زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها كانت مثل عظيم جدا في العبادة لا تخطر على قلب بشر وصل بها الامر يا جماعه من قيام الليل والعباده وال... ويعني وال... وقراءه القران والذكر انها كانت عامله حبل لنفسها في المسجد حبل من الحيطه دي للحيطه دي ربطها فكانت تقف تصلي ولما خلاص تتعب ويصل وتصل بها درجه الاعياء كانت تتسند على الحبل وهي واقفه حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد كما في الصحيح فراى الحبل فقال لمن هذا الحبل قالوا لزينب تصلي فإذا فطرت استندت عليه قال حلوه حلوا الحد ده ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر أو كسل أو مرض فليقعد شوف بقى- شوف بقى منهج النبي عليه السلام فكان في قمة في العبادة فين النهارده الأخت المسلمة اللي بتصلي قيام ليل مع إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصانا بقيام الليل قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم وقربة إلى الله عز وجل وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد فين قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظ- ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فين احنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي علينا هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح فين احنا من قيام الليل فين يا أخت ربنا يبارك فيكي دركتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها فين احنا من قيام الليل فين احنا من الوقت الجميل ده وقت السحر والاستغفار في السحر ده من, من اوصاف اهل الجنه والمستغفرين بالاسحار فربنا يجعلنا واياكم من اهل القيام ومن اهل الصيام فكانت امنا زينب كانت قمه في العباده بفضل الله فوق ده كله كانت قمه في الانفاق والصدقه حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم آه، في يوم من الايام قاعد مع زوجاته فبيقول اسرعكن لحاقا بي اطولكن يدا اللفظ واضح أسرع كنا لحاقا بي أول واحدة فيكم هتموت بعدي هي أطول كنا يدا طبعا إيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعن عند عائشة ويلا كل يوم يقف كل يوم كله مد ايديه فيمد ايديهم طبعا اطول يد مين؟ يد سودة تمام كده سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها كانت ما شاء الله ضخمة فكان ايديها طويلة جدا فقالوا بس يبقى سودة اللي هتموت ايه بعد النبي عليه الصلاة والسلام فماتت زينب بنت جحش قالت عائشة فعلمنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من طول اليد أي طول اليد في النفقة والصدقة وكانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وإيثارا وإنفاقا هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها وجميع نساء آه، المسلمين شوف قد ايه بقى ال- ال- ما شاء الله العباده تولد عند الانسان الزهد والزهد يولد عند الانسان النفقه والايثار والصدقه والاحساس بالفقراء واليتامى والارامل والمساكين كل هذه الاشياء سلسله متصله من العبادات التي تجعل الانسان يقترب من ربنا سبحانه وتعالى شيئا فشيئا الى ان يصل الى اعلى درجات الجنه وزي ما قلت لكم من اراد المنزله العليا في جنه الرحمن لابد ان يكون في اعلى منزله في طلب العلم في العباده في الدعوه الى الله عز وجل في الايثار والانفاق ايضا في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف برضو مثل جميل جدا جدا في علو الهمه في الثبات على الحق حتى اخر لحظه في عمرهم. اول شهيده في الاسلام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يكون اول شهيده في الاسلام امراه ما تكونش رجل ليه كان المولى عز وجل يقول يا ايها المسلم ايها الرجل عيب قوي ان تكون اول واحده شهيده في الاسلام امراه وانت مش عايز تصلي عيب قوي ان تكون اول واحده ضحت بحياتها امراه وانت لحد الان عاقب والديك عيب قوي قوي ان انت تكون اول شهيده في الاسلام امراه وانت لحد النهارده مش قادر تقدم اي خدمه لدين الله سبحانه وتعالى كان هذه رساله يعني فاول شهيده في الاسلام هي سميه ام عمار عمار بن ياسر هو ابو ياسر وامه آه، سميه كانوا اغراب عن البلد فما كانش لهم حد اصلا يحميهم ولذلك خد بالك من حاجه يعني سيدنا بلال لما كان بيعذب كان مين اللي بيعذبه؟ الراجل الذي يملكه عبد الله بن ابي اميه انما عمار بن ياسر اللي ما كانش في حد معين بيملكه فكان مكه كلها بتشترك في تعذيبه هو وابوه وامه ومين اللي شاف الكلام ده عمار تخيل بقى حضرتك لما تكون واقف في مكان كده وبيقول لك لازم ترتد عن دينك خد بالك والا امك هتتقتل وابوك هيتقتل قدام عينيك مين يتحمل الكلام ده اكيد مع اول لفظ هيطلع منهم هتقول لا خلاص انا يعني بره الموضوع عشان ما ما اقدرش ارحب بام وابويا لكن هم ما كانش عندهم الكلام ده خالص هو كان عنده اهم حاجه في الدنيا دي كلها انه ربنا يرضى عنه انه يفوز بجنه ربنا ان يكون بيعمل حاجه تقربه من ربنا ايا كان بقى هيضحي بالام بالاب بنفسه آه، بماله باولاده المهم ان يكون ربنا راضي عنه وبس بالفعل جاء ابو جهل عليه من الله ما يستحقه وبدأ آه، يساوم آه، سمية آه، أم عمار على أنها تكفر بالله عز وجل فرفضت فأراد منها أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت فطعنها برمحه في موطن عفتها فقتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار طبعا يضرب بها المثل في الثبات وفي اليقين وفي الثقة والتوكل على الله عز وجل وفي آه، محبة ربنا سبحانه وتعالى وفي التضحية والفداء يضرب بها المثل في كل هذه الأشياء ثم بعدها مباشرة قتل ياسر والد عمار وعمار ينظر واشتد التعذيب بشكل لا يقت وده سبحان الله خد بالك هم كان من أعظم أسباب ثباتهم بشرى بقى التي ساقها المولى عز وجل على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه السلام كما عند الحاكم بسند صحيح كان يمر على عمار وامه وابوه ويقول ايه اصبروا آل ياسر اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة الله أو في رواية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فتخيل لما النبي عليه السلام بيقول لهم معلش اصبروا شو... أنا عارف إن العذاب شديد اصبروا شوية فالموعد بتاعكم في جنة الرحمن طبعا ده ينسيهم كل بلاء وكل شقاء واي تعب واي مشقه طبعا لازم ينسوها بعد ما يسمعوا هذه الكلمه من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر قعدوا بقى زودوا عليه العذاب بعد ما قتلوا امه قدام عينيه وقتلوا ابوه قدام عينيه واشتد العذاب على عمار بن ياسر حتى ارادوا منه ان ينال كلمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالها شدة العذاب مع انه خد بالك من حاجة مع ان نزل العذر ونزلت الرخصة من عند المولى عز وجل هؤلاء المعذبين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني أنت لو أكرهوك على هذه الكلمة يا عم قولها مش مشكلة قال لك آه، آلات ولا عزة إلهان من دون أي إلهام من دون الله خلاص وأنت قلبك مطمئن بالإيمان فقول الكلمة عشان تخلص من العذاب دوت كل الصحابة أو اللي اتعذبوا دولت خدوا برخصة إلا بلال الوحيد الذي ثبت آلات والعزة إلهان من دون الله يقول أحد أحد ويفضل كده يعذب حتى آه، يعني اشتراه أبو بكر من آه، عبد الله بن أبي أمية بعشر أواق من ذهب وأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى فعمار بن ياسر نطق كلمة في حق النبي لكن غصب عنه من شدة العذاب فأطلقوه سابوه فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وهو يبكي فقال ما بك يا عمار قال شر يا رسول الله ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي وهو يتبسم وكيف تجد قلبك يا عمار قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد شوية عيال تعبانين يعني أول ما يقول لك تكفر قول له كفرت يلا خلاص إيه كفر خلاص فاهم إزاي؟ يعني بس إيه، قول لهم أي كلمة و- وانفد من العذاب ده قال فإن عادوا فعد فنزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فدي أمثلة عظيمة جدا للثبات على دين الله سبحانه وتعالى النهارده مع أقل فتنة يا جماعة بعض البنات بيفتنوا ويتركوا الحجاب ولذلك أنا لما بتيجي واحدة تسأل النهارده ألبس نقاب ولا ما ألبسوش؟ أقول لها شوفي نفسك الأول هتثبتي ولا مش هتثبتي؟ حاسة إن أنت إن شاء الله يعني قد الموضوع ده؟ لأن هتلبسي النقاب النهارده هتلاقيها بعد أسبوع هتبقي فتنة لغيرك. لا إذا كنت أنت حاسة إن أنت تقدري تقومي بال- بالموضوع دوت على أكمل وجه بفضل الله سبحانه وتعالى وإن أنت تحافظي على الدين وتكون صورة طيبة للمسلمة ما شاء الله البسي. والا النهارده لو واحده لبست نقاب وماشيه في الشارع وصوتها عالي وبتهزر مع البايعين وبتضحك وبتهزر ويبقى ايه فائده النقاب في الوقت ده؟ بالعكس ده ممكن يبقى صوره سيئه جدا عياذا بالله لاي مسلمه ملتزمه. شايف الموضوع؟ عايزين ثبات اخواتنا ربنا يبارك فيكم الحمد لله اديكم بتصوموا في رمضان صيام وقيام قراءه قران وذكر الله وعباده ما شاء الله بعد رمضان بقى فين الثبات؟ كل لما تيجي بعد رمضان تلاقي نفسك بترجع لورا تفتكر سميه سميه اللي ثبتت لحد ما اتقتلت افتكري آسيا امرأة فرعون اللي لحد آخر لحظة كانوا بيعذبوها علشان ي- ت- تخرج عن دينها و- وترجع مرة تانية تعبد فرعون من دون الله ولكن أبدا ثبتت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة هي دي المسألة الثبات يا أخوات ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء اجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته